بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين أعزائنا المشاهدين أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون آه يعني قلنا أن مع التوافق مع الأحداث اللي بتمر بها الدولة أعتقد أنه كان من اللائق أن نتحدث عن حرمة الدم ونتحدث عن القتل شرعا وقانونا تجريمه عشان كل اللي بيشوفنا كل اللي بيسمعنا يبلغ الناس كلها ان دي جريمة كبيرة جريمة عظيمة الكل عارف والكل لازم يعرف والكل لازم يفهم ان جريمة ازهاق الروح جريمة جريمة بتتجه فيها نية الجاني الى ازهاق روح المجني عليه علمه وارادته وتصرفه كله بيتجه الى انه يزهق روح المجني عليه احنا عندنا احداث حصلت امبارح في المنصورة احداث مؤسفة عندنا احداث في طنطا مؤسفة عندنا احداث في الشرقية مؤسفة والقادم إن شاء الله لا يؤتي إلا خيرا ولكن أخشى أن يكون القادم ينذر بأخطر من هذا بكثير جريمة القتل هي زي ما قلت لحضراتكم تعرفها هي اتجاه نية وإرادة الجاني إلى إزاق روح المجني عليه فهو بيتصرف عن رؤية أو عن عقيدة أنه لازم يقتل المجني عليه أو يزهق روحه أركانها القصد القصد الجنائي فيها والركن المادي فيها القصد الجنائي فيها هو اتجاه الإرادة وانصراف العلم إلى أنه يقتل اللي قدامه ينزع روحه يزهق هذه الروح أما الركن المادي هو الأعمال التحضيرية الأعمال اللي قبل التنفيذ الجريمة ووقع التنفيذ الجريمة نفسها كان احنا بعرف الأحداث اللي احنا فيها اتجاه كل طرف أنه بيحشد الحشود ويجهز الجيوش عشان يزهق روح أخوه ومصري زيه وحبيبه ومن دينه ومصريته هي واحدة احنا داخلين في مرحلة في منتهى الخطورة وللأسف للأسف احنا مش مدركين ان احنا عمالين نحشد ونذير الموت بيحوم حوالينا واحنا مش كان احنا مش حاسين بده احنا مش مستشعرين ان احنا بنتشاحن وبنتباغض وصولا للمرحله دي احنا فعلا بنوصل ليها احنا بنجهز ان احنا نأذي بعض بنجهز ان احنا نرتكب مع بعض جرائم وقسمنا البلد نصين بدل ما البلد بتكون في اتجاه واحد وفي تيار واحد يعم ما يعم الشعوب الراقية المحترمة من فكر وتطوير وانتماء ورغبة في الارتقاء لا احنا الإرادة والعلم اللي هم أركان جريمة القتل متوجهة ومتوجسة كل طرف إلى الآخر كأنه بيستنفر طاقاته وبيحشد حشوده وبيجيش جيوشه من أجل أن يؤذي الطرف الآخر ويستقوي عليه ده مش حال الدول ده حال المجرمين ده مش حال تفكير الدول ده تفكير الأشخاص اللي بترتكب جريمة القتل إنما الدول بيفكروا إزاي يعني يحتشدوا مع بعض متوائمين متلائمين من أجل رفعة وطن ولكن لما البلد تتفتت وتتشرذم إيه اللي هيحصل هنكون بصدد جريمة اسمها جريمة قتل قد تكون لفرد قد تكون لأفراد قد تكون لمجموعات كثيرة ده الحال اللي احنا عايزين نوصل له طيب جريمة القتل بالقانون المصري ليها عقوبتين مادة 234 اللي هي ال ال ال ال الأشغال الشقة المؤبدة أو الأشغال الشقة المؤقتة وليها عقوبة برضه هي المادة 230 وهي الإعدام الإعدام إذا ما توافر سبق الإصرار إذا ما توافر الترصد لو حد كمن لحد وهو خارج بيخرج في مظاهرة سلمية بيقول أنا بعبر عن رأيي في هذا الفصيل أو هذا الفصيل الاثنين مصريين الاثنين وطنيين لو تربص أحد وكمن في أحد الأماكن وخرج وكان مجهز نفسه أنه يأذي الطرف الآخر وقتله دي عقوبتها الإعدام وعقوبتها في الشريعة القصاص نفس العقوبة في الإعدام ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نفس المعنى ونفس المفهوم لازم يكون مدرك لدى الكافة ولدى الجميع احنا في وطن واحد احنا بنتعامل مع بعض دلوقتي على ان احنا في مرحله تباغض لا يستطيع طرف ان يلقي كل اللوم على الطرف الاخر ولا يستطيع طرف ان يلقي كل الازمه على الطرف الاخر لكن انا عايز اكلم ملناش دعوه بالقياده وبالسياسيين في كل الاطراف النظام او المعارضه انا بكلم المواطنين اللي زيي وزيهم بكلم الانسان الطبيعي اللي زيي وزيه اللي كل امله في البلد انه يرجع بلقمه عيشه لاولاده تخيل انت لما بتتجيش في اتجاه ضد اتجاه نازل هترتكب جريمة انت ممكن ما تكونش نيتك وارادتك منصرفة لكن ارادة المجموع وانصراف ارادة المجموع لما يقفوا يحدفوا بعض بالطوب وبعدين يحدفوا على بعض مولوتوف حرج بالموت بعض دي جريمة قتل عقوبتها الوحيدة ان حضرتك تتقتل او انك تاخد سجن مؤبد ليه نقتل بعض ونأذي بعض في وطن واحد احنا الافضل ان احنا نحقن الدماء الافضل ان احنا آه، يعني لما يكون في اختلاف سياسي نتكلم باسلوب آه، ارقى من كده بكتير آه، يعني انا انا آه، دي النقطة الأولانية اللي مهمة أتكلم فيها وأوضحها النهاردة آه، من ضمن الحاجات اللي حصلت وصعدت الأحداث قرية اسمها قرية أبو مسلم في مركز أبو النمرس عشان أوضح لحضراتكم تفاعل الأحداث بتؤدي إلى أنها تتصاعد إلى أن تصل إلى ما نحن عليه الأحداث كلها بتتراكم وبتتواكب مع بعضها وصولا إلى الذروة المرتقبة اللي احنا كلنا بدأنا نخشى ونخاف منها وقع في قرية آه، آه، آه، ابو مسلم آه، مركز ابو النمرس آه، في دايره الهرم هنا ايه اللي حصل شباب مصري محترم حر شباب عندهم حراره على دينهم سمعوا السيده عائشه تسب سمعوا الصحابه يسبون والدوله لا تحرك ساكنا ولا تمنع منكرا ونيجي نقول الشريعة نيجي نقول احنا بنتمسك بالشريعة نيجي نقول احنا بنفكر في الشريعة هي دي الشريعة لو حضراتكم اللي متابع البرنامج معانا وكان بيشوف الحلقات اللي عملناها وطالبنا انا عملت اكتر من حوالي 12 حلقة على قانون تجريم سب الصحابة وقلت ان هذا الامر منذر بسوء ومنذر بخطر ليه يعني العقيدة عندنا عقيدة المسلم لكم دينكم ولي دين انت مسيحي انت آه، اي ديانة اخرى احنا بنحترم ديانتك وبنوقرك وليك انك آه، آه، يعني آه، تقوم بديانتك وبعبادتك ان لك ذلك وكيفما شئت ولكن ان عبادتك تكون قائمة قياما كاملا على انك تأذيني في عقيدتي هو امر غير مرغوب لان يعني مش من الطبيعي ان تكون في عقيدة او نحلة بتقوم على اهانة اهل السنة والا يعني كانت كانها يعني آه يعني مش ممكن مسبه مطارده لاهل السنه موضوع م- م- مش منطقي ومش طبيعي فالصحيح في الامر ايه ان كان يصدر قانون يجرم هذا الفعل الشائن يجرم كل ما يطال عبادة أهل السنة بسوء احنا في وطن مسلم في وطن سني وفي كل الأطياف نحترمهم ولهم يعني حق العبادة فيه بكل الطرق بشرط ان هو ما يأذيش عقيدتي لان هو ما يقبلش وما يرضاش وانا قبل منه انا مش هرضى ان انا المس عقيدته فاللي حصل ان بلد كامله موجود وسطها هؤلاء الناس من الرواية مش زي ما حكوها في الإعلام ومش زي ما جابوا ج- فيديو مجتزأ وقلت لحضراتكم قبل كده وال- والفيديوهات المجتزأة دي لا تعبر عن واقعة كاملة ودي نقطة هنرجع لها ولكن القصة ان الناس قاعدة بقالهم فترة شايفين هذا الرجل الذي قتل آه، يقوم على سب الصحابة يقوم باتهام السيدة عائشة يقوم باتهام سيدنا عمر يقوم باتهام سيدنا أبو بكر ويلقي عليهم السباب وأقذع الشتائم ما تحملوش بني ادمين وبشر ما تلومش بلد كامله طلعت وشوفوا اللي مسكوهم او اللي قبضوا عليهم شوفوا آه يعني دول آه هل هم شباب ملتزمين آه اخوه آه لا شباب بس جواهم دي جواهم عقيده ان في الاخر انت ما ما تشتمش او ما تسبش آه ام المؤمنين عائشه بهذا بما يقوله هذا ال ال ال ال يعني المقتول آه طيب ناخد اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل.
ازيك يا استاذ محمد أهلا وسهلا.
طبعا انا بس عايز اتكلم على اللي حصل امبارح في المنصوره لانه امر محزن جدا اتفضل.
ان مسجد من مساجد الله يعتدي عليه ناس مسلمين للاسف الشديد فأنا بس عايز عايز علماء الامه وكل الامه وكل الشرفاء يدينوا هذا العمل القبيح الز- الذميم الذي يعني لم نعلمه في بلادنا ابدا الاعتداء على المساجد لذلك انا بتمنى لان طبعا انا عارف ان اليوم 30 ممكن تستفر الامور وعارف ان جهاز الشرطه للاسف لا يستطيع فرض سيطرته في الف... في, الف... في الفتره القادمه فانا اتمنى ان انت احنا- حضرتك انت حضرتك بتتكلم على مسجد الجمعيه الشرعيه في المنصوره ايوه مسجد جمعيه شرعيه في المنصوره طيب انا انا بس يهمني عشان نكون منصفين انتوا حضرتكم ح- حضراتكم كان في نوع من ال- ال- ال- الحشد او حاجه داخل المسجد لل- لمظاهره او داخل المسجد كانت موجوده او زي ما يعني اثير لا، اتفضل بغض النظر انا عايز هتكلم في نقطه مهمه حضرتك يا استاذ مم.
محمد مم.
ان احنا عايزين نعيد تاني اللجان الشعبيه كل المساجد دلوقتي حفظ الاعراض والاموال والحرمات والمساجد امر واجب على كل مسلم وجهاد الدفع من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون عبد فهو شهيد لابد الاستعداد ان احنا ندافع عن حرمات الامه وعن اعراضها واموالها وده فرض عين على كل مسلم وليس صحيح.
نافله جهاد صحيح.
الدفع يعني الانسان اللي يقتل دون ماله ودون عرضه ودون شرفه لابد ان احنا نقف وقفه واحده في امام الهجمه الشرسه من اعداء ومخربين وجميع مخابرات العالم الان تعبت في داخل مصر فعلينا علينا على علماء الامه وعلى الامه كلها ان احنا دلوقتي نستيقظ لان مصر الان يريد اسقاطها فاحنا محتاجين حتى بعض يعني لابد نبين الناس فضل قتال الفئه الباغيه انا بشكر بس انا انا انا معلش انا هشكر حضرتك لحد كده لان احنا عايزين واحنا بنتكلم يكون الخطاب انا انا طبعا مقدر الحاله اللي حضرتك فيها بس انا انا لازم نوضح كذا حاجه ان احنا برضو بنفس المعنى وبنفس المفهوم لما نحشد في المساجد احنا و و و و يعني ب- بندي للطرف الاخر فرصه انه يحصل طبعا غير مقبول وغير مسموح به و- و- وبيحصل يعني في الامور التباس كتير بس انا ارجو ارجو ارجو ان احنا نبعد المساجد الفتره دي ارجوكم البلد مش ناقصه احتقان ارجوكم البلد مش ناقصه احتقان معانا اتصال السلام عليكم اختي سلام.
ياسمين اتفضلي الو اتفضلي ازيك يا استاذ محمد اهلا بحضرتك آه، انا كنت عايز اقول لحضرتك يعني احنا دلوقتي لو لقيت آه، واحد يعني الناس من الشيعة الواحد يتعامل معاهم ازاي وبعدين الواحد يصبر عليهم ويسيبهم ينشروا المذهب بتاعهم عشان ي- يعني يعلموا الناس الشيعة طيب يعني الواحد يتعامل معاهم ازاي انا انا هكمل الموضوع ده مع دلوقتي حضرتك النا- دلوقتي زعلانين ان هم قت- موتوا ال- الشيخ بتاعهم الشيخ اللي هو حسن شحاتة ده هو مش زعل- هو مش شيخ يعني هو واحد هو واحد قائد.
هو مش شيخ قائد وهم يعني.
طالقين عليه الاسم ده قائد.
يعني قايلين عليه الشيخ وهو مش شيخ طيب يعني الناس يعني الناس عندهم حق يعني انا شايفه من ماشي.
وجهه نظري الناس عندهم حق في اللي عملوه هم طبعا عندهم حق في اللي عملوه بس عندهم عندهم بس عندهم حق حق حق في فرق بين حق شرعي وفي فرق بين في دولة إن انا انا كمسلم تأذيت من الخطأ وال- والسباب والتجاوز اللي بيحصل من آه، من من هذا ال- ال- المقتول ولكن في دولة والدولة للأسف هنا الخطأ والله العظيم ثلاثة خطأ الدولة وخطأ القائمين على الدولة لأن هم تراخوا أيما تراخي عن أن يحموا الصحابة وأهل البيت هذا ال- هو الأمر محل الك- الحديث ابتداء ثم إذا ألقينا اللوم على من قاموا بهذا الفعل أنا هوضح لحضرتك إن هم إن شاء الله بإذن الله يعني هن يعني هيبقى في موقف بس ه- هوضحه معانا أم محمد السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد عليكم السلام اتفضلي استاذ محمد هو دلوقتي يا استاذ محمد الشرطه مش شغاله الشرطه دي لو كانت جامده صح يعني كانت ما كانش حصل اللي بيحصل في البلد دلوقتي مم.
دلوقتي ما فيش الشباب ما بتخافش من الشرطه نهائي وكل واحد بيعمل على مزاجه والمعارضين دول زي السادات كده الله يرحمه كان مر يعني مره مش عارفه حبس واحد اسمه علي ايه كده وح- وحبس بعد ناس عبال ما الدنيا تهدى لسه أبصر.
ليه دك- دكتور مرسي ما يحبش ما يحبسش المعارضه وكل مخرب في البلد ليه؟
يعني أنت حضرتك عايزاه يحدث أي حد بيعارض ايوه لا مش بيحبس اي حد معارض المعارضين اللي هم خاربين البلد هم اللي بقى يلموهم شويه كده يلموهم كده في مكان ويحفظهم كده زي السادات ما عمل قبل ما البلد ما تهدى انما هم اللي مخربين البلد المعارضين شكرين يا أم محمد السلام عليكم أنا أم الحاجة سناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اتفضلي بارك الله فيك وجزاك الله خير أنا هقول كلمة بسرعة بإذن الله اتفضل.
عايزة أقول في النساء في النظام السابق كنا في فوضى وقهر ممنهج مم.
وكانت ماشية أصبحنا في فوضى ودمار وحرية لكن بعشوائية مم.
في كل اتجاه وأصبح الدمار والخراب والقتل العام والقاتل لا يدري لما يقتل سوى المال ومن أهم المؤسسات التي تحتاج جزم وقوة من الجهاز الرئاسي الإعلام والقضاء والأمن وفي كل انشرافات وعلى نزاهة وخطاب الرئيس طيب لكن نريد حزم معه حزم إيه اللي عجبك إيه اللي عجب إيه اللي عجب حضرتك إيه اللي عجب حضرتك في خطاب الرئيس هو يعني بدأ يتكلم شوية يبوح عن الفكر شوية لكن عايزين واحد زائد واحد يساوي اثنين عايزين حزم معه قوة لا نريد حزم معه حلم دول ما ينفعش معاهم الحلم م.
اتجرب معاهم كل شيء مش ماشي.
نافع شكراً.
مش نافع معاهم أي حاجة شكرا معانا أستاذ أحمد السلام عليكم أستاذ أحمد السلام عليكم اتفضل عليكم السلام انا عايز اقول نقطه ان شاء الله اتكرمت احنا عايزين نقول كلنا ونتفق ان مؤسسات البلد كلها مش مسؤوله مع الرئيس احنا معاه مفيش اي مشكله واحنا مع الشرعيه بس انا عايز اقول ان مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه يعني الاساس حضرتك ان نبدا في تنفيذ حد الحرابه لو هنبدا فيه وهيتنفذ بعد ست شهور هيبقى وصلنا لحل مم.
لان ده هو حل التعامل مع البلطجه انت حضرتك يا استاذ احمد بتتابع البرنامج عند- عندنا هنا معانا ده تابع مع حضرتك طيب شفت احنا اتكلمنا قد ايه على قانون حد الحرابه في مجلس الشعب اللي فات وفي مجلس الشورى ده
هنعمل ايه يا استاذ محمد يعني لا انت انت معلش انا اصل يا جماعه كلمه هنعمل ايه دي كلمه سكون وارتكان احنا عايزين يكون في حركه وصولا الى هدف احنا مش في احنا إيدينا معلش الأمر إحنا- يا انا انا بس انا أستاذ معلش انا محمد.
انا إحنا بننصح إيه؟
احنا مش في ايدينا الامر انا بسال حضرتك سؤال ما انا بس انا انا انا عايز حضرتك ترد عليا لما يكون في قانون زي قانون حد الحرابه وهو القانون الذي يحمل العقاب الرادع الحازم الجازم لجرائم الامتلاك الامني والقانون ده لا يخشاه ولا و- و- ولا يعني ولا ولا يرتدع منه الا المجرمين لان لا انا ولا حضرتك تمام.
هنرتكب تمام.
جرائم الافساد صح تمام تمام.
طيب عندما يكون هناك من ولاة الأمور من لا ينفذ أو لا يتخذ من هذا القانون على الأقل قانون استث- احنا قلنا قانون استثنائي فترة ثم يتم رفض هذا الأمر أنت أنت شايف ده يبقى اسمه إيه؟
والله واجبنا سعاده المستشار ان احنا معذره الى الله بنوصل الامر والله ولي الامر عايز ينفذه او عايز يسعى في تنفيذه يبقى احنا عملنا اللي علينا ما نفذوش او سعى في تنفيذه احنا اعذرنا نفسنا لله عز وجل الله يبارك لك شكرا معنا أبو أمين السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا استاذ محمد ازيك يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ال- هتكلم في ثلاث نقط النقطه الاولانيه خطاب الرئيس محمد مرسي آه، وبقول إتن- بنجيب ال- الجاز ب 2 دولار وبنشتري ب 2 دولار ونشتريه ب 12 طب، اولا المفروض يجي الاتفاقيه ديت لان حسن مبارك ما كانش شرعي سادات ما كانش شرعي جمال عبد الناصر ما كانش شرعي دول كانوا بيحكموا بالقوه ما فيش حد كان فيه انتخابات ولا قانون ولا بيعترفوا باي حاجه وكل ماشي.
القوانين بيعملوها علينا احنا دي ماشي.
النقطة. المفروض يلغي كل الاتفاقات القديمه دي النقطه الاولانيه والنقطه الاولانيه انا بحيي الابطال اللي قتلوا حسن شحاته في ابو النمر وانا عن نفسي لو قابلت واحد شيعي لازم اموته باي طريقه يعني ماشي.
مش هسيبه ولا اقول امن ولا قانون ولا كلام ده خلاص أنا أنا أوعدك أوعدك أحط اسمك معاه طيب يا ريت والله يا ريت والله اتمنى وبحذر وزير الداخليه اللي هو يفرج عنهم الناس اللي مسكهم فورا لان دي هتبقى فيها حرب بيننا وبينهم دي حاجه النقطه الثالثه انا بدعو التيار الاسلامي ال- ال- ال- اعلان الجهاد وتسليع الاخوان المسلمين لان كل يوم يموت مننا 10 و20 و30 و50 وفي الجامع طب شكراً، الجماعة الشرعية شكراً.
امبارح ضربوا الناس وهم وصلوا شكرا وهم وصلوا في المسجد معانا المهندس طارق السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سامعني سامع حضرتك انا بس ليا تعليق بس آه، ليا تعليق بالنسبة لل- اللي بيتم ضبطه بسلاح ايا كان هذا السلاح سلاح ناري او خرطوش اذا كانت العقوبة مغلظة فهي يبقى فيها شيء من الردع مم.
معناه إذا تم ضبط أي أحد بسلاح ويحال إلى النيابات المختصة فأنا أرى أن هذا المتهم يحال محبوس أما وأن النيابة تفرج عنه بكفالة أما أو بضمان محل إقامته فأن هذا بيديه فرصة أو يعطيه فرصة أن يحمل سلاح في مرات أخرى وتتوالى الجرائم وتكثر الجرائم أما إذا تم ضبطه وإحالته إلى محكمة محبوس فيبقى في شيء من الردع أنت حضرتك محامي خاصة إذا كانت العقوبة مغلظة سعادتك محامي نعم يا فندم حضرتك محامي سعادتك أنا مهندس أنا مكلم سعادتك قبل كده كتير اه ده ده الشرف يعني أنا أرى أنا أرى إن يحال المتهم محبوس وتكون الحقوق العقوبة فيها شيء من الردع وليست تكون عقوبة مع إيقاف التنفيذ أو غيره ده انا بشكر حضرتك طيب احنا يعني عشان بس نوضح آه، برضو نخلينا في في النقطه محل الحديث شباب قاعدين بيلفوا في بلدهم سامعين ناس عمالين آه، ي- يسقفوا ويزغرطوا ويشتموا في السيده عائشه ويشتموا يشتموا في سيدنا عمر ويشتموا في سيدنا ابو بكر مفيش نص تجريمي بيحمي الشباب اللي في الشارع مفيش خلق عند اللي عمالين يتجاوزوا في حق آه، الصحابه وال البيت والسيده عائشه طب خليك انت مكان الشاب ده وبدات العمليه جواك يعني يا جماعه خليكم كويسين مفيش فايده خدوا بالكم دي الاحداث اللي سبقت الفيديو اللي ظهر لان ال- الفيديو اللي ظهر ظهر وقت الواقعه اللي هي وقت الايه ال- العمليه ال- الضرب وتبادل الضرب لكن ما سبقه من احداث ما بانتش وما تلاه من احداث ما ظهرتش فاحنا خلينا اقول لحضراتكم اللي انا سمعته من اهل البلد نفسهم الواقعة دي بقى لها فترة طويلة جدا والناس دي عمالين يعني يكيدوا ويتجاوزوا آه، ب- بكل انواع التجاوز ومش عايز اقول عشان ما اجرحش مشاعر حضراتكم لان فعلا الناس كانوا فوق طاقتهم والدليل ان ال- ال- لما حضراتكم تشوفوا واقعة ال- ال- ال- الانفجار لان هو مش واحد ولا اتنين ولا ت- دول 1500 واحد مين فيهم اللي ضرب الضربة اللي افضت للموت واحد ضرب اتنين ضربوا تلاتة لا دول 1500 واحد والعبرة في جريمة القتل عشان نكون واضحين أنها تكون هي ال- ال- ال- فعل الجاني الفعل المسند إلى الجاني هو الذي أدى إلى النتيجة الإجرامية أو أدى إلى الوفاة لازم يكون في علاقة سببية بين فعل الجاني وبين النتيجة اللي هي الوفاة طيب مين في كل اللي واقفين هو اللي ضرب الضربة اللي أدت للوفاة ولا لو هنقول هنقول كلهم ناخد ال 1500 اللي كانوا واقفين في, في الأربعة فالواقعة عشان حضراتكم تبقوا شايفين صورتها هي واقعة فيها شيوع اتهام يعني اتهام مش هيكون واضح بإذن الله هيخرجوا بإذن الله يعني إن شاء أنا على فكرة أنا لا أقر أنا بقول وبأكد أنني لا أقر هذا الفعل الذي تم أنا بأكد أنني لا أقر اللي حصل ده يعني خطأ كبير جدا وفي تجاوز في حق الدولة ولكن قبل ما نتهم الناس ونتهم شباب صغيرة بان هم ثارت لدينهم انا بتهم دولة وادارة دولة انها ما قدرتش تحمي دينها بتهم الدولة انها ما قدرتش تثور لعقيدتها وما طبقتش القوانين اللي تحمي بها عقيدتها احنا لما نقول ان حد الحرابة يطبق على اللي, اللي بيسرق وبيقطع الطريق و و و و وبيرتكب الجرائم المروعة اللي كلنا بنعاني منها ولا تسأل الدولة في هذا القانون المتفق مع الشريعة الإسلامية هو إيه المشروع الإسلامي المشروع الإسلامي عدد من القواعد القانونية تتفق مع الشريعة الإسلامية القانون الإسلامي مش هو بس فكرة الخلافة اللي مسيطرة على رأس البعض أو هو هاجس الدولة السلطوية لا هو قواعد قانونية مرتبطة بالشريعة نمنع الربا نمنع الخمرة مش نزود جمارك على الخمرة ونمد رخصتها لثلاث سنين دي الشريعة الإسلامية الحقيقية أما إن إحنا نمد رخصة الخمرة ونمد رخصة ال ال ال الحاجات اللي هي في هذا الاتجاه ثم نيجي نقول دي شريعة إسلامية لا ده مش شريعة إسلامية يبقى إحنا في الحالة دي إحنا بندعي إن إحنا بندافع عن الشريعة وفي حقيقة الأمر أننا نخالف كل المخالفة وأيما مخالفة للشريعة الإسلامية فالشباب اللي كانوا موجودين في أبو مسلم شباب ثاروا لدينهم لأن دولتهم والقواعد القانونية الموجودة لديهم للأسف قصرت قصرت هذه القواعد عن أن تعطي لهم الحماية لعقيدتهم واسأل أي واحد لو شتمت آه يا أخي لو شتمت الحاجات المقدسة عندك أنا مش عايز أقوله مش عايز أسمي بس لو شتمت عشان احتراما لمشاعر من يسمعنا من أي دين مخالف لينا أنا بحترم دينك للدرجة إن أنا مش عايز حتى أشبه فما بالك بمن فعلا يسب ويشتم في الأمور اللي هي بتمثل عندي أساس عقيدتي فهذا الشباب اللي حصل وصار الناس مش عايزهم يلوموهم الناس مش عايزهم يقولوا عليهم هم أخطأوا آه أخطأوا تجاوزوا آه تجاوزوا لأن في دولة بس هسأل سؤال تاني هي الدولة حمت العقيدة اللي بيسألني بيقول لي لا المفروض كانوا يقدموا لمحاكمة أنا بقول له إن بيطلعوا في بعض البرامج وبيعملوا مقابلات في التلفزيون ومناظرات مع بعض من أهل السنة ونرى فيهم من التجاوز والغلظة وبدأ يحصل نوع من أنواع التبجح في القنوات الإعلامية وبدأ ما يهمهمش طبعا الموضوع محتاج وقفة كبيرة لأن اللي حصل قابل للتكرار أنا هستاذن حضراتكم فاصل ثم نعود لنستكمل الأحداث القادمة إن شاء الله نراكم بعد فاصل إن شاء الله السلام عليكم
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما ألف زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجل زيت كنوز تريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك حورس TV Shop دائما معكم Chick Farm غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر Chick Farm المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها Chick Farm تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة مع Chick Farm هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة Chick Farm مهمة جدا في رفع الكفاءة التحويلية للطائر Chick Farm يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم Chick Farm وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير Chick Farm وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين Chick Farm خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة Chick Farm لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام Chick Farm سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع Chick Farm البلدي هيفضل بلدي وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا ب Chick Farm تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور Chick Farm مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية Chick Farm فوايد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة Chick Farm سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب اتصل نصلك أينما كنت 010 20 151 511 أو 25 28 88 10 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس الترا سليم نتائج مبهره حقيقه انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبه في التحكم في الشهيه دول بيحتاجوا Ultra Slim مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن Ultra Slim طبيعي وامن وفعال Ultra Slim كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن انه Ultra Slim المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي Ultra Slim مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة لك
السلام عليكم عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين نستكمل حوارنا آه يعني هقول جزئية بسيطة فيما يتعلق بموضوع قتل آه الشيعة في آه زاوية أبو مسلم الموضوع لازم يكون واضح للعيان أن في القانون المصري هناك من الدفوع الهامة جدا هو مبدأ شيوع الاتهام يعني إيه شيوع الاتهام؟ محكمة النقض قالت ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو بإبهام مما يتعذر معه يعني عدم تبين للمحكمة مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على الواقع هو امتى بيكون كده كلما كانت او كلما جاءت اسباب محمولة على وقائع مجملة او غامضة فيما اثبتته او نفته من وقع يعني لازم يكون في تحديد نافي للجهالة عن طبيعة فعل الشخص وعن اسناد التهمة اليه وعن نتيجة فعله ده ما ينفعش قال ان اشترك عدد من الناس في وقعة واحدة ما ترت لا لازم اقول ده مسك عصاية ضربها ضربة على الراس ادت لفعل معين ده ضرب بالعصاية في على جسد المجني عليه فترتب عليها احداث الوفاة لدى المجني عليه انما نقول بقى ال 1500 واحد كانوا واقفين انا بقول لحضراتكم الموضوع يعني بس هي القصة مش في ده مش في الناحية التجريمية بقدر او مش من واحنا ما بنحرضش على قتل حد لان ما ينفعش احنا بنحترم كل الناس وبنحترم كل الاديان ولكن لازم الناس برضو تحترمنا لازم الناس تتعامل معانا يعني ب ب ب باحترام قلوبنا وعقيدتنا لان هذا الامر لا يمكن السكوت عليه فالحل مش القلق من وقعة والقلق من جريمة بقدر ما هو احنا ازاي الاول فتحنا الباب لحجم التبجح اللي هم بقوا فيه بقوا يطلعوا علنا ويغلطوا علنا ويتجاوزوا علنا ويفتحوا الحوزات علنا وبقى هذا الأمر وحتى في أعتى الظروف في ظل النظام السابق لم يكن هذا الأمر مفتوحا بالطريقة دي أبدا آه طيب معنا أخ من العراق السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام
يا سيدي السلام يا أول شيء أقسم لك بالله العظيم بين أنا شيعي يعني بس هذا الكلام يعني يعني هي فتنه نعت الله من عليكم الفتنه النائمه يعني هاي فتنه صار لها الاف السنين صح الحين جينا نحكي فيها هذا شيعي وهذا سني وهذا انا بدي اقتل الشيعي وهذا يقول لي بدي اقتل السني ابدا يعني احنا يعني بسبب الدول العربيه مش ناقصه هذا الشحن يعني انت حضرتك ولا القنوات الثانيه ولا القنوات الشيعيه قاعدين تشحنون بالناس على شو؟
طب انا هسال حضرتك سؤال بس قبل ما حضرتك تسترسل في حديث حضرتك انت حضرتك سامعني وانا بستنكر الفعل سامعني وانا ببغض هذا الفعل انا متابعك من اول البرنامج هل انا انت تسمع شخص يقول لك انا بدي اقتل اي شيء لا مش انا يعني بالله العظيم انا سني والسني سني يعني اقسم لك بالله العظيم بس يا اخي صادق انا انا مصدقك طبعا صار لنا بالعراق شيعه وسنه عايشين ما في يعني انتم يعني بمصر الحين انفتحت شويه حريه زياده في ناس متطرفه في ناس في ناس متشددين سلفيين في مسيحيين متشددين وفي متشددين شيعة ممكن انسان يتكلم كلام كلام من هنا وكلام من هنا مش تاخذ على كل النطاق يعني انا لحد الان نفس ما حقول لك مثل معك قله من قله يقول يسبون سيدنا عمر ولا سيدنا عائشه قله من القله يعني ما في كلام يعني صار لي 40 سنه بالعراق ما ما في مثل معك سمعت بس قله من القله يعني ما في هذا الكلام في ناس تقول لك يعدون الامام علي ما في هذا الكلام انا في مصريين يسالوني صحيح الشيعة يعدون الامام علي ما في هذا الكلام كيف الشيعة يعدون الامام علي ما في الامام علي ما ينعدش
طيب انا بشكر حضرتك طبعا على توضيحك وبحترمه وبقدره ولكن انا انا احنا خلينا برضو نجمل ما سبق ان تحدثنا فيه احنا بنقول ان احنا لا يجوز للافراد ان يقوموا بدور الدوله أنا رجل قانون فبتحدث بفكرة القانون لا يجوز للفرد أن يقوم بدور الدولة ولا يجوز لفرد أن يرتكب جريمة باسم الدفاع عن الدولة أو عن الدين ده مش مقبول لأن في دولة احنا بنتكلم في الموضوع بمجمله وبنتكلم في الموضوع بأثره ان في جريمة وقعت واحنا جريمة ما ما يعني ما نقبلهاش ابدا ما نقبلهاش من حيث الناحية القانونية ممكن نتكلم في أي طريقة تفكير تانية ممكن نقول إن شخص يعني لقى جزاء ما ارتكب برضو ده ممكن يكون فكر لكن إحنا إحنا ما قلناش كده إحنا بنقول أن هناك جريمة قد وقعت وأن هناك جناه أو بعض الأشخاص قد اتهموا بارتكاب هذا الفعل إحنا بنحلل الفعل ده هل يمكن اعتداده جريمة قتل هل يمكن اعتداده جريمة ضرب أفضل موت ولا مين فيهم اللي ضرب وضرب ايه ووصل لايه انا الاول بتكلم فكرة الشيوع ان الواقعة مش واضحة اتنين بتكلم فين الدولة انا بقول ان هناك خطأ من الدولة وخطأ من المسؤولين وخطأ من القائمين على الحكم ليه لانهم تركوا هذا الامر انت حضرتك بتقول انت ما سمعتش انا ممكن اللي, مو... اللي مادة انا انا عملت هنا حلقة وكان في شرايط ليه وكان بيشتم شتيمة علني وكانت في العراق وكان الشريط ده كان مسجل في احد الحوزات في العراق فلو حضرتك تحب آه نقوله لحضرتك نقوله ولكن هذا الامر انا مع حضرتك ان هو احنا مش عايزين نزكي القصه اكتر عشان ما نوصلش الامور لفتنه وانا بحترم ده في رؤيه حضرتك ولكن هم من ناحيه السبل هم بيسبوا هم من ناحيه الخطا هم بيخطئوا ولكن احنا مش عايزين نوصل الامور لفتنه لكن احنا بنتكلم على واقع حقيقيه قد حدثت على أرض مصر وممكن هيترتب عليها أحداث كتيرة ممكن مع مع زيادة حالة الاحتقان اللي داخل الدولة هيترتب عليها كلام كتير أعتقد أن أنا يعني في في النقطة دي تنتهي بس أن أنا أوضح أن احنا بنتمنى على السيد الرئيس وعلى السادة القائمين على التشريع في الدولة أن يتبنوا قانون تجريم سب الصحابة أعتقد أن الجريمة التي تم ارتكابها والأثر الذي حدث وحالة السخط أو حالة الخطيئة اللي أدت بشباب اضطروا بصورة أو بأخرى بلد مش الشباب اللي اتمسكوا ما اعرفش اذا كانوا هم ولا لا لان الفيديو مش مبين وكان مبين عدد كبير فالشباب اللي كانوا موجودين اللي متهمين حاليا ممكن يكونوا جزء من التهم ممكن يكونوا براء هذا الامر انا ما اقدرش اجزمه وما اعتقدش ان في حد يقدر يجزمه فاجلا او عاجلا والتحريات ما تقدرش تجزمه يعني لو ظابط المباحث طلع وقال ان انا باكد ان هم دول اللي ارتكبوا الفعل طب حضرتك انت بتاكد ان دول طب فين بقيه اللي كانوا واقفين حواليهم طيب لو هم دول هات لي بقى بقيه الناس اللي واقفه كلها فالقصه في النهايه ك ك ك كفكره قانونيه او كجريمه هيكون فيها مجال كتير في المحكمه ولكن احنا بنتكلم على اللي جاي على الاخطر ان هم ممكن يعملوا مؤتمر وهنا يحصل حج من الطرف الاخر وبداوا زي ما اتقبض على احد قاداتهم معاه سلاح بالامس واتقبض عليه امبارح معاه سلاح بيدعي كذبا أنه يخشى من هجوم المسلمين عليه كما حدث مع فلان وعلان اللي اتقتلوا من يومين ثلاثة طبعا الكلام ده كله هيكون ذريعة زي ما قال أخونا اللي اتصل من العراق أنه يحصل فتنة نتمنى أن تدرأ تدرأ من حاجتين الرئيس تطلع ممكن يبعت تشريع من عنده لمجلس الشورى ومجلس الشورى يعتمده أو أن مجلس الشورى يطلع أحد أعضائه يطلع تشريع وتحايلنا عليهم يطلعوا تشريع وإلا أصبحوا جميعا يعني مشاركين في هذا الفعل والجريمة تطالهم أو الفعل يطالهم طالما هم قصروا عن أداء دورهم طيب معانا اتصال السلام عليكم أستاذ عامر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل آه أنا مع الناس اللي هي بيقول لك قتلوا وما قتلوش الشيعة ومش الشيعة طب أنا لاقي الدولة ما عملتلهمش أي حاجة مش لازم أنا أتحرك صحيح من الشعب مثلا
انت لا هو انت مش انت انت انت اذيت ولا ما اذيتش الاول
ماشي طب حتى لو انا بس بسال حضرتك اذيت ولا ما اذيتش اذيت في عقيدتك اه يبقى في خطا لا شك حصل ولازم يبقى في اجراء طالما الدوله قصرت للاسف للاسف انا ما اقدرش اقول لحضرتك انك لازم تقوم بدورك والا اصبحت محرض على الجريمه ولكن انا بقول ان الايذاء ان ان انت في فعل ايذاء تم ارتكابه في حق حضرتك فلازم يكون في قاعدة قانونية تحمي شخص المسلم اللي زي حضرتك من الإزاء اللي بيقع عليه وعدم وجود القاعدة دي هو حالة فراغ قانوني ينبغي ملئه بدلا من أن نضع قواعد قانونية تضع الدولة في حالة الشقاق احنا احنا عملنا حلقات كتيرة واتكلمنا الكلام ده قلناه قلنا البلد بتترك القواعد الأهم إلى القواعد الأدنى في الأهمية والقواعد الأدنى في الأهمية بتؤدي إلى حالة الشقاق اللي احنا وصلنا لها قانون السلطة القضائية الإعلان الدستوري الدستور نفسه بما, بما ورد به من عوارض قانون الصكوك في حاجات كتيرة كانت خاطئة وأولوياتها ما كانتش في الوقت ده وكل اللي قلناه في حلقاتنا السابقة أعتقد المتابع بعين ال- ال- ال- المنطق وبعين العقل يعني اعتقد انه قد ينصفنا فيما آه، بذلناه من جهد انا انا بشكر حضرتك معانا الاخت ديلمار ديمار الو السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك آه انا مبسوطه جدا ان حضرتك بتتكلم ب- بصوت العقل مش منحاز لان الرئيس مثلا انه ملتزم فهنقعد نضحك على بعضنا بقى ونقول خلينا مع الشرعيه والحاجات دي آه اول حاجه انا كنت بحب جدا الاخوان جدا جدا آه وفرحت جدا ان مشروع النهضه وان تطبيق الاسلام والحاجات دي كلها المشكله ان احنا صدقنا الكلام ده ولا حاجه حصلت ال- الاعلام زي ما هو المسلسلات بتاعه رمضان زي ما هي وبقت اوسخ من الاول في الكلمه تعليم بقى زباله والعيال بقت اوحش من الاول كل حاجه بقت اوحش من الاول بزياده فانا مش شايفه ان الرئيس بجد يعني مش شايفه إن- معلش رغم ان انا كنت بحبه جدا جدا و- وبقيت يعني عملت مصادمات كتير مع ناس كتير ان اقدر اقنعهم بان الرئيس كويس آه، المشكله بقى تاني حاجه ان الاخوان فعلا انا كنت بالاول بسمع عنهم ان هم مش قد كلمتهم واثبتوا لي كده دلوقتي دي بقى
كل حاجه بيقولوها بيرجعوا فيها لا زي ايه طب حضرتك قول آه، وعود كتير يعني انا سمعت ان هم قعدوا مع طلبوا ح- كذا حد من جبهه الانقاذ مم.
وان هم ه- هيتكلموا معاهم وان معرفش ان الحوار هيت... هيبقى مذاع مم.
اكتشفوا ان لا الاسئله مترتبه وان كل حاجه مترتبه فما عجبهمش ال... الوضع آم، آه، كمان حاجه آه، معلش انا مرتبكه عشان اول مره اتفضلي آم، بسم الله الرحمن الرحيم اه تاني حاجه ال- الموضوع القتل ده انا مش عارفه ليه هم عاملين موضوع كبير لل- للاربعه اللي اتقتلوا مم.
كذا حادثه حصلت اثناء الثوره ومناظر ابشع من كده بكتير ولا حد اتكلم لا هو هو هنا هنا الواقعة دي بص حضرتك الواقعة دي للأسف لم تكن لتحدث إلا بعد أن تم فتح الباب ل- لإيران ما هي وشيعة دي النقطه إيران اللي انا بتكلم حضرتك فيها ان الاخوان ازاي سمح ان ال- آه، الشيعه الايرانيين تيجي مصر صحيح يعني عمل سلبيات الرئيس م- مرس- آه، محمد حسني مبارك ما عملهاش طب أنا هقول لحضرتك حاجة ولو سمح للشيعة أن يدخلوا مصر ولكن وضعت من القواعد القانونية ما تحمي عقيدتي وعقيدتك ما الضير وما ال- وما العيب ما ينفعش افتح الباب على مصراعيه ولا ارى الضرر ينبغي ان تدرك النتائج اقول مع لحضرتك حاجه مم.
معلش اتفضل آه، انا يعني انا قلت كده قبل كده الاستاذ ملهم بس هو ما عرفش خد الكلام بتهريج يعني مم.
انا كان ليا حد من العيله آم، هو كان معرفني ان هو اخواني فكنت بحب اقعد جدا عشان اسمع الحكايات بتاعه الاخوان فاكتشفت في الاخر ان هو شيعي بس مخبي المذهب ده والكلام ده من قبل ما تقوم الثوره مم.
فبيجي نتناقش مع بعض كده هو كان معتقل فدماغه شويه يعني يعني دماغه شويه مش طبيعيه بس حكى لي قبل والله العظيم قبل ما الثوره تقوم قال لي على فكره في في انقلاب هيحصل و- آه، وفرعون هيسقط لو يقصد مبارك يعني وان الاخوان هي اللي تحكم البلد مم.
وان دوله مصر هترجع فاطميه زي الاول دوله شيعيه زي الاول وان المذهب الشيعي هينتشر فسبحان الله يعني لقيت في 2011 فعلا حصل كده وان د- دلوقتي بدانا نحس لا، إن ان شاء الله.
الشيعه بدات تنتشر
ان شاء الله انا بشكر حضرتك طبعا
فيعني انا بشكر حضرتك وانا بشكر حضرتك و- جدا لان حضرتك معتدل جدا وانا الله يبارك.
عاجبني كلام حضرتك جدا مش الله زي يبارك.
بقيه ال- القنوات الاسلاميه اللي هي بقى تفضل تجامل في الريس وتقعد تقول يا ده هو كويس جدا أنا بشكر.
اه نسيت اقول لحضرتك حاجه ان احلى حاجه عجبتني في خطاب الريس مم.
انه ضحكني جدا وكان دمه خفيف قوي
طب انا بشكر حضرتك شكرا يعني انا بشكرك طبعا على يعني موضوعيتك ولكن شوفوا انا هقول لحضراتكم حاجه بمنتهى البساطه آه، كل انسان علمناه طائره في عنقه انا ساسال امام الله سبحانه وتعالى عن علمي وعن فهمي وعن رؤيتي لا يمكن يعني لان انا بطلع على قناه الرحمه فبخاطب شريحه معينه هي آه، شريحه قناه الرحمه اللي قلبها معلق بالدين قلبها معلق بالله وبدين الله وليس باشخاص يعني آه، من دون الله فانا انا انا مش هقدر اقول غير اللي يمليه عليا ضميري وهقابل بيه ربي لان الكلمه اللي هقولها هأسأل عليها لا يمكن ان اخاطب آه، وامشي اسير في موكب وفي ركب واقول كلاما اسال عليه امام الله سبحانه وتعالى وانا ارى غيره ممكن غيري يكون عنده رؤيته ممكن غيري يكون عنده فهمه لكن انا ساسال امام الله وانا ارجو ان اللي يتكلم دايما يبقى بيراني بعيني العقل والمنطق والوعي ولا يراني بمنطق التحيز والحزبيه انا انا موضوع الحزبيه آه، لن أقبله الصح صح والغلط غلط الصح يقال عنه أنه صح والخطأ يقال عنه أنه خطأ كده نقدر نوصل وكده نقدر نتعايش الدول قلنا الكلام ده أكتر من مرة. الدول التعايش فيها بمنطق العقل والمنطق والاحتواء و- والتصالح والرحمة و- والحدود ل- ل- لحريتي عند حرية الآخر حريتك تقف عند عقيدتي وحريتي ما ينفعش عقيدتك تبقى قائمة على سب عقيدتي وأقبلك ما ينفعش أنا أقوم بالليل أو أقوم الصبح أدعي على مسيحي أو على آآ آآ من من شريك الوطن وأخويا في الوطن وأقول عليه إن هو آآ في وفي ال- يعني في في ديانته ما ي- ما ما- ما- ما يشين ما ينفعش هنا أنا خرجت من حدود الحرية للتجاوز ممكن في عق... يعني زي بعض الناس اللي بتطلع تقول هي ممكن في عقيدتي أنا أكون ده بس مش لازم كل ما يعرف يقال ويقال بسجاجة أيضا طالما أنا بحترمك وبتكلم بهذا المنطق المحترم لعقيدتك ومشاعرك لازم انت كمان تحترم عقيدتي ومشاعري ولازم قيادتي تحترم عقيدتي ومشاعري عشان كده انا ما بتحذبش وعشان كده انا اللي بشوفه صح بقوله عشان كده انا لما اتكلمت في موضوع الصكوك قلته ان دي هتبقى جلل على الوطن والايام بينا وبقول ان الدستور اعطى لليهود لاول مره اول مره الدستور بيقول عليه دستور اسلامي مش دستور اسلامي واول مره في مصر ينص اليهود على حق لهم وهو امر لم يكن موجودا في اي من الدساتير المصريه النتيجه اليهود اصبح لهم وجود في التشريعات المصريه ت- تمهيدا وتوطئه لامر آه، آه، يعني آه، يحسب في المستقبل ده ده الامر اللي احنا لازم نقوله ده دوري كرجل قانون انا بتكلم بفهم القانون ورؤيه القانون فدي نقطه آه، آه، ننتهي منها فيما يتعلق بموضوع الشيعة وننقل على المرحلة آه، القادمة اللي هي بدأنا بيها حلقتنا وهي حقن الدماء حقن الدماء يعني أرجو من كل اللي نازلين الفترة الجاية أرجو من كل اللي نازلين آه، مؤيدين أو معارضين لازم لازم يراعوا حرمة الدم لازم يراعوا حرمة حرية التعبير مش عشان انت متحزب ومتحيز لرأي معين ومعتنق ومقتنع وجهة معينة مؤيدة او معارضة تفكر انك تقتل اخوك احنا في بلد واحدة اوعى في لحظة واحدة تفكر انك تأذي اخوك اوعى في لحظة واحدة تفكر انك تمد ايدك عليه ده اللي عايزه عدونا مننا ده اللي عايزه غارمنا وخصمنا ده اللي عايزه الاعداء اللي بيرتبوا لمصر المكائد ده اللي عايزه كل واحد بيكره البلد دي وكل واحد بيكرهنا واللي بيكره مصر بيكرهنا احنا واحنا بنحب بلدنا احنا بنحب جيشنا اللي خرجوا في يوم من الايام وقالوا يسقط يسقط حكم العسكر دول خونه اللي يتكلم على جيش مصر خير واجناد الارض بخطا يبقى خاين وانا وأنا كنت بقولها في عز في عز ما كان بعض الاخوه في الطيارات الاسلاميه بيخرجوا يقولوا يسقط يسقط حكم العسكر قلت لا اللي يتكلم على جيش بلده كده يبقى خاين لوطنيته اللي يتكلم على جيش مصر كده يبقى خاين لبلده مصر لان ده افضل واحسن جيش على الارض اللي يتكلم على قضاء مصره وبرضه في عز ما حصلت آه، امور كثيره جدا وكان ال- ال- نصل الاتهام موجه لهذا القضاء المحترم وفكركم بالمستشار بجاتو كان بيخرج مسيرات واهانه وتظاهر ضد المستشار بجاتو كنت انا بطلع هنا واقول لا ده اسمه قضاء وده يحترم لانه رجل قضاء تلف الايام ويتعين المستشار بجاتو من قبل من كانوا في يوم مناهضين لهذا الرجل النتيجه اللي طلع شتم خد وزر اللي طلع مشي في الرجل دون أن يعمل عقله خد اسم وغيره من قضاة مصر لا يجوز بأي حال من الأحوال ده مرفق كبير خطأ موجود داخل المرفق ان ممكن يكون في بعض القواعد م- مش منطبقة مع الشريعة ده مش ذنبهم طب ندي لهم قواعد تتفق مع الشريعة هل احنا عملنا ده بعد ما ممكن لينا من احزاب اسلامية ما حصلش ولكن لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نتهم هؤلاء القضاة أن نتهم مرفق القضاء وإلا هدمنا معول الدولة لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نشكك في وطنية جهاز الشرطة ضباط الشرطة اللي كل يوم بيتقتل منهم واحد في الشارع بدأت النعرة دلوقتي تطلع وتتكلم على ضباط الشرطة أنا لو تفتكروا حضراتكم بتكلم دايما عليهم وبقول فلان وفلان قاصد إن أنا بقول كده عشان يسمعوا آه، آه، عن- عنهم كلام كويس في برامج تلفزيونية فترفع من روحهم المعنوية أنا بقول الكلام ده لأن أنا دلوقتي وأنا بكلمكم قلبي بيترجف من الخوف على البلد قلبي بيترجف من الرعب على البلد لأن إحنا في مرحلة في منتهى الخطورة وإحنا مش شايفينها احنا بنحشد وبنحشد حشد مقابل انا كنت زمان آه، لما بروح لبنان واشوف قنوات وقنوات ضد بعضها ومظاهرات ومظاهرات ضد بعضها ما كنتش اتخيل ابدا ان ممكن ده يحصل في يوم من الايام في بلدي في مصر لان عمري ما كنت بتخيل ده يحصل في مصر لكن للاسف بقى يحصل في مصر يا جماعه احنا داخلين على امر جلل وامر خطير أسأل الله سبحانه وتعالى من كل قلبي أسأل الله سبحانه وتعالى من كل قلبي أنه يحمي مصر وشعب مصر وأهل مصر وأرض مصر وتراب مصر كل ذرة كل حركة في مصر يعني البلد دي بلد يعني ما تستاهلش مننا اللي احنا عملناه فيها السنتين اللي فاتت لو الثورة دي كانت جت من وجهة نظر الأولى خير لكن للأسف احنا ما استثمرناش الخير اللي فيها احنا أخرجنا من هذه الثورة أسوأ ما فيها اللي حاصل ان فئتان من هذا الوطن يجهز كل منهما للآخر عدته ويجهز كل فريق للآخر وسائل الفتك بالطرف الآخر واحنا عمالين نؤجج بدل ما نطلع نتكلم في ازاي نتواصل ازاي نؤدي الى لحمة في هذا الوطن قواعد قانونية تؤدي الى الترابط والتعاضد في هذا الوطن الوطن بالعكس احنا احنا حطينا قواعد مزقت وكنت بحذر كنت بحذر من الحالة دي كنت بحذر كان بيطلع ناس يقول لك آه لا وط... ما ينفعش التح... البلاد لا تدار بفكرة العصبية والقبلية ده وطن وطن متسع للجميع وطن بيفتح دراعه للكل الرئيس امبارح اتكلم على فساد اه في فساد الرئيس امبارح اتكلم على اخطاء اه في اخطاء في اخطاء في ولكن يا ريس هل يمكن الامر كده بمنتهى البساطه حضرتك تدي امر انك تفصل كل القيادات الموجوده في الدوله قضيه بمنتهى البساطه هيرجعوا يا ريس انا قلت لحضرتك اكتر من مره لازم يكون في ناس بتحط لحضرتك الرؤيه الصح لازم انا وانا قاعد بسمع رئيس دوله بسمع رؤيه بسمع كلام يختلف عن اي حد لكن الناس مع رئيس دوله بيقول افصل هيرجعوا حضرتك هيرجعوا هيرجعوا ومش هيقدر يفصلوا لان دول كلهم شغالين في قانون 47 قانون وظيفه حكوميه يعني طعن في مجلس الدوله لو ما الفصل ده ما تمش بناء على اجراءات صحيحه كل ده غلط ويبقى كلام حضرتك طلع غلط ويبقى حضرتك بتقول كلام وما بيتنفذ ده اللي بيهز الدولة كل المستشارين القانونيين اللي حضرتك كنت بتجيبهم كانوا بيحطوا قواعد قانونيه وبيحطوا افكار زي دي يعني دي رؤيه قانونيه اكيد محطوطه في خطاب حضرتك من مستشار قانوني حضرتك اي محامي صغير اساله على قانون 47 الموضوع مش هيقدر ما تقدرش تفصله يا ريس ولا المحافظ يقدر يفصله لازم نتكلم صح لازم نتكلم بتقويم حاله لما يكون في فساد يعني مثلا لو انا انا طلعت هنا واتكلمت في احدى شركات البترول القبضه في قطاع البترول المصري جريمه نائب رئيس شركه بترول مشغل مراته واخوه واولاد عمه وكان اخوه امين الحزب الوطني وكان اخوه محافظ لاحدى محافظات الصعيد وعمل من الفساد ما عمل فين يا ريس انت بقالكوا سنه محاربه الفساد بتقديم هؤلاء للمحاكمه دول بيسروا على حساب هذا الوطن دول بيستولوا على مقدرات هذا الوطن لما لا يا ريس وزير الإعلام المفترض أنه وزير إعلان إعلام خارج من رحم التيار الإسلامي ولاقيه امبارح المحكمة تطلب أنه يرد 296 ألف جنيه حوافز 3-4 شهور يعني ادى لنفسه انه يبقى احنا عملنا ايه يا ريس يا ريس الفساد لا يحارب إلا بالتقديم للمحاكمة لكن الكلام اللي على عواهنه ده بيؤدي لتمزق الوطن ده بيخلي الطرف الآخر يرى أن المتحدث لا يمتلك من الحكمة والرؤية أنا بقول ده لأن أنا مخلص لبلدي معانا هناء اتفضلي
السلام عليكم عليكم السلام احنا بنحترم حضرتك يا فندم ونحترم قناة الرحمة لكن حضرتك الأخت المدم خفيف اللي كانت بتتكلم حضرتك من شوية يعني فعلا دمها خفيف حقيقة يعني قالت حاجة جميلة قوي قوي واحد اخواني قريبها وفجاه اكتشفت ان هو ايه ان هو شيعي وحضرتك لا متعلق يعني حاجه غريبه جدا جدا هو انا اعرفه على خولاتي وهي مش معقول اي حد فينا يتصل كده ويقول اي حاجه اي حاجه في اي حاجه م. نسمع ونتلقى الكلام كده طب انت ح... طب انت حضرتك متخيله اقول لها ايه هي تكون قناه فيها مصداقيه عاليه طيب بلاش نعمل زي القنوات الثانيه ما ينفعش طيب ما ينفعش دي قناه بتقول قال الله قال الرسول صحيح ولما ننتقد ننتقد بادب
يعني مين اللي ينتقد بأدب؟
اللي بيتكلم يا واحد اخواني قريبها قريبها وما اكتشفتش ان هو شيعة وعايز الدولة تبقى لها وطنية وهو اخواني طيب شكرا الريس كان دمه خفيف شكرا يعني انا طبعا بحترم راي حضرتك بس هي يعني انا انا انت حضرتك بتقولي واحد قريب قال انا انا مش هقدر ادخل يعني مش هقدر اشكك في روايه انا مش دوري ان اشكك في روايه بس خلينا آه نقول برضو كلمه تعقيبا على راي حضرتك عشان الكلام لازم يكون هي طبعا ممكن يكون ما ما ما في نوع من ال- ال- التجاوز لكن انا خلينا نقول بلاش فكره التحيز نعمل إيه زي القنوات التانية احنا بنقول الصح احنا بنقول ال- وجهه النظر الصح انت حضرتك لو شايفه ان لازم نمشي في ركب معين وفي وجهه معينه آه، دي تبقى وجهه نظر حضرتك وانا هحترمها واقدرها بس انا شخصيا ما اقدرش اعمل ده انا شخصيا لما اشوف الصح لازم اقوله صح واشوف الخطا اقوله خطا ودوري كقانوني ان انا اقول اقدم المعلومه القانونيه لما يحصل في خطاب ان هناك رؤيه ب- ب- ب- بفصل عدد من العاملين في جهاز الدوله دي دي مش هتحصل زي الاعلان الدستوري ما قلنا هيعمل ربكه وحصل دي كلها الحاجات القانونيه دي حضرتك مع كل الاحترام لازم تحسب بحساب النتائج والاثر وان الرئيس لما يطلع قرار ما تعنش عليه او ما يسببش ربكه دي فكره الدوله واداره الدوله انما فكره ان احنا هو يعني الموضوع يمشي كده فكلنا نمشي وراه كده وخلاص لا والدليل ان ان الدوله كده مش ماشيه الدليل ان احنا كلنا بنستشعر ان هناك خلل في بترول في كهرباء في كذا ده كله ناتج عن اخطاء متراكبه حتى لو كان في فساد في العهد اللي فات بس الحاجات دي كانت ماشيه نتيجه التعامل مع قدرات لكن التعامل في الوقت الحالي ب- باسلوب ال- ال- ال- المعالجه القانونيه الخاطئه هو اللي ادى للحاله اللي احنا فيها آه، يعني انا بصراحه معانا اتصالات تانية ايه طيب ف يعني ده ده احنا كان هو مجمل آه، ما يمكن ان آه، نتحدث فيه عن آه، فكره المظاهرات احنا كل اللي بنطلبه ان اللي بينزل يكون خايف على البلد يكون خايف على المنشآت عارف ان جريمه اتلاف المال العام آه، عارف ان تعطيل المرافق العامه دي كلها جنايات آه، يعني عقوبتها المؤبد والاشغال آه، آه، الشاقه لو انت آه، نازل مش عارف ده ادينا بنعرفك ان كل اموال الدوله وممتلكاتها دي مملوكه للشعب كله ودي جريمه لو حضرتك حاولت تحرق عربيه حاولت تحرق منشاه حاولت تحرق آه، آه، مكان حكومي لازم الكل عارف ان هذه الاموال مملوكه للشعب وان المساس بها وأن المساس بهذه الأموال هو مساس بأموال الشعب لا يمكن لا يمكن آه، يعني أن تظل الأمور آه، كعادة كل مرة يحصل إتلاف ويحصل حرق وما يقدمش حاجة احنا عايزين الشرطة والجيش يكونوا واقفين على الحياد ويقدموا بكل حزم وبكل قوة من يحاول إتلاف أو إهلاك أو إزهاق أرواح في هذه الفترة الحساسة كل اللي بطلبه من حضراتكم أن يتم الدعاء كل اللي بطلبه من حضراتكم ان احنا نهدي من نفسنا ونهدي من روعنا ونهدي من حده التحزب والتعصب والرؤيه و- والتبعيه لفصيل ضد فصيل او تحزب ل- ل- لطرف ضد طرف العمليه مش كده العمليه ده وطن لازم نعرف ان كلنا لازم يتم احتوائنا ولازم نعرف ان احنا هنتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى على صحة أفعالنا وصحة أقوالنا وأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب إن جاء لهذا الوطن أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قلت ما جال في خاطري ويا رب يعدي اليومين اللي جايين دول على خير نشوفكم على خير إن شاء الله طبعا إحنا ال- يعني أنا أستاذن حضراتكم في أجازة قبل رمضان وفي رمضان هيتوقف البرنامج نلتقي ان شاء الله بعد رمضان آه يا رب ان شاء الله كده نكون رجعنا من الاجازه دي والبلد باحسن حال وباحسن خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله